بسم الله أبو الابن والروح القدس الإله الواحد أمين ناخذ تأمل في موضوع المحبة لا تسقط أبدا من يوحنا 13 إنجيل يوحنا هو أغنى إنجيل بالكلام عن الحب ويوحنا بالذات الملقب بالحبيب لأنه أقرب واحد لقلب المسيح ف يعني كلامه عن المسيح ومحبته بلا حدود الإصحاح بالذات ده أول إصحاح في سلسلة كلام المسيح ليلة صليبه الإصحاح ده مركزه زمنيا قبل الصليب بساعات من يوحنا 13 ل 17 13 و 14 و 15 و 16 و 17 كلهم في يوم واحد اتقالوا لما كان ربنا يسوع قاعد مع تلاميذه يوم العشر رباني وبيحكي معاهم وبعدين طلعوا على جسيماني واتمسك هناك فالإسحاق ده بيعتبروه مقدمة العشاء الرباني أو مقدمة الليلة الأخيرة للمسيح ويعني قد تكون أخطر ليلة في حياة ربنا يسوع على الأرض لأن فيها أسس سر التناول وفيها وانتهت بمحاكمته وصليبه احنا هركز على ربنا يسوع كمثل أعلى للحب مش عاوز اخدها من وجهة اخرى لانه هنركز ازاي وصل الى غسيل الارجل وازاي رسالة غسيل الارجل دي اصبحنا مسؤولين عنها بعد المسيح اما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم ان ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم الى الاب اذ كان قد احب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى حين كان العشاء وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا سمعان الإسخريوطي أن يسلمه يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ منشفة واتضر بها ثم صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان متذرا بها فجاء إلى سمعان بطرس فقال له ذاك يا سيد أنت تغسل رجلي أجاب يسوع وقال له لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع ولكنك ستفهم فيما بعد قال له بطرس لن تغسل رجلي أبدا أجاب يسوع إن كنت لا أغسلك ليس لك معي نصيب قال له سمعان بطرس يا سيد ليس رجلي فقط بل أيضا يدي ورأسي قال له يسوع الذي قد اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه بل هو طاهر كله وأنتم طاهرون ولكن ليس كلكم لأنه عرف مسلمه لذلك قال لستم كلكم طاهرين فلما كان قد غسل أرجلهم وأخذ ثيابه واتكى أيضا قال لهم أتفهمون ما قد صنعت بكم أنتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون لأني أنا كذلك إن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم أنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض لأني أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا والمجد لله دائما بصوا يوحنا عشان يقدم لفكرة غسيل الأرجل قال ثلاث آيات تلاحظوا ختمها في عدد ثلاثة يسوع طب ما احنا عارفين انك بتتكلم عن يسوع يعني عدد واحد يقول اما يسوع هيحكي طيب جه في عدد ثلاثة قال يسوع ركزوا يعني هوصل لكم المعنى اللي انا اقصده كان ممكن الصحيح يبتدي ازاي اما يسوع قبل عيد الفصح قام عن العشاء وخلع ثيابه واخذ منشفة ما تحكي على طول انما يوحنا لانه داخل جوه قلب المسيح عاوز يقول لنا ما وراء هذا التصرف ما وراء الليلة دي ايه الأسرار اللي جوه المسيح اللي خليته يعمل كل اللي بيعمله يغسل رجلين يقدم جسده ودمه يقول الكلام اللي هيقوله وينتهي بصليبه ايه اللي ورا ده كله فهنا في الايتين ثلاثة الاولانيين دول يوحنا بيقول لنا اللي جوه قبل ما يقول اللي بره اللي بره انه طلع جاب ميه وهيغسل الرجلين انما ايه اللي ورا كده لأن هو ده اللي هيبقى جوانا عشان نقدر نغسل رجلين الناس الأيتين ثلاثة الأولانيين دول لو مش جواك مش ممكن تغسل رجلين الناس ولا تقدر تغسل رجليك أنت إنما الآيتين ثلاثة الأولانيين لو فهمتهم لو عشتهم هيبقى طبيعي جدا اللي حصل بعد كده يقول أولا أما يسوع قبل عيد الفصح ما هو عيد الفصح في اليوم ده عيد الفصح فاضل له 24 ساعة والفصح المرة دي مين المسيح هو اللي داخل يتصلب وكل ال 1500 سنة بتوع الفصح عشان الليلة دي ال 1500 سنة من مساعة موسى لغاية اليوم ده الفصح بيتعمل عشان اللحظة دي عشان كده يقول وهو عالم أن ساعته قد جاءت هي دي الساعة اللي البشرية كلها مستنياها أول حاجة تخلي الواحد يقدر يحب الناس كلها بهذا الشكل الغير محدود انه يشيل بلاوي الناس سوري يعني غسيل الارجل اصلا معناه انك هتشيل بلاوي الناس هتشيل سوري في التعبير اقذر ما في الناس هتشيل كل اللخبطه اللي في حياتهم هتستحمل كل الغلب اللي عندهم بما فيهم يهوذا عشان كده هيتقال اسمه دلوقتي يعني يهوذا included مش excluded يهوذا in ده قبل ما يقوم يهوذا يهوذا هيمشي بعد شوية قبل ما يتناول لكن هنا قاعد ومع هذا included طب ايه بقى القصة ما هو الفصح بالنسبة للمسيح الفصح هو موت وقيامة بالنسبة لربنا يسوع هو الحمل اللي داخل يموت داخل يتذبح لكن كمان هو سر القيامة فصحنا المسيح ذبح لأجلنا تلاحظوا أن طقس عيد الفصح في وشين كده في مرحلتين نص قبل ذبح الخروف ونص بعد ذبح الخروف اللي مذاكر عهد قديم من يوم الحد ليوم الجمعة طقس استعداد الفصح يجيبوا يوم الحد حد زعف بقى يربطوا الخروف ويمنعوه من الحركة ويأكلوه عشان يذبحوه ليلة الفصح من بعد الفصح اسبوع تاني اسمه الفطير ففي وشين للفصح وش قبل وش بعد وش حزيني وش فرحي ابتديتوا تفهموا الحكايه النص الاولاني استعداد الذبح استعداد الموت من بعد الموت تقلب فرحي ياكلوا فطير يعيدوا شوف التعبير اللي قاله بولس فصحانا المسيح ذبح لاجلنا اذا لنعيد بتقول المسيح اتذبح نعيد أيوة ما هي كده بدل الذبح الفصح كامل ندخل على العيد الفطير ليس بخميرة الشر بل بفطير الإخلاص والحق فربنا يسوع هو داخل على الفصح عينه على إيه عينه على القيامة مش بس عينه على الصليب ليه المسيح هيتذل في الصليب هيتعب جدا هيتوجع جدا لكن اللي بيحركه دايما ما بعد الصليب مش قيامته هو بس هو قدوس الحي الذي لا يموت هو مش خايف من الموت لكن في اللحظات دي بالفصح بالفداء بالقيامة هتتحرر البشرية كلها من قرار الإعدام من حكم الموت فالتركيز كل التركيز على قوة القيامة اللي في الفصح عشان كده على فكرة أول أربع قرون ما كانش يتم عيد القيامة كان يسمى عيد الفصح ولغاية النهاردة ساعات يتسمى عيد الفصح في بعض الكنائس ما تقروا في كتب الآباء يقول لك رسالة عيد الفصح للقديس أثناسيوس الرسول وهو أثناسيوس كان يهودي إيه رسالة عيد الفصح في القرن الرابع كان أثناسيوس يبعت في عيد القيامة رسالة لكل العالم كل بطاركة العالم لأن العالم كله كان مسيحي مع بعض فكلمة الفصح اقترنت جدا بفكرة القيامة ايه علاقة القيامة بالحب يعني الصليب والحب فاهمينها قد كده المسيح اتألم بس ايه القوة اللي في المسيح عشان يقدر يستحمل ده كله دي اللي قالها بولس في فيليبي لأعرفه ها وقوة قيامته وشركة آلامه متشبهة وكنا زمان لما يحبوا ي... ي... يعني يلخبطونا يقول لك الآية دي فيها غلط زمني ليه المفروض القيامة تيجي في الآخر أعرفه وشركة آلامه متشبها بموته ثم قوة قيامته ليه ابتدى لأعرفه وقوة قيامته هيقول بعد كده شركة آلامه متشبها بموته عشان نتلخبط ونقول صحيح الآية مكتوبة غلط يمكن بولس غلط لا لا بولس ما غلطش هي قوة القيامة أسبق ولا الآلام والموت أسبق زمنيا ظاهريا آلام موت قيامة حقيقة قوة القيامة جوه المسيح من قبل ما يدخل على الصليب قوة القيامة دي قوة لاهوت واضحة الفكرة قوة القيامة اللي قومت المسيح ما انضفتش عليه بعد الصليب ده جواه دي جواه هي اللي خلته يحتمل الألام هي اللي خلته تيجي في الآية اللي بعدها أحبهم إلى المنتهى يعني إيه الواحد يحب بلا حدود دي مش ممكن تتعمل إلا في حالة واحدة لو هو هيعيش بلا حدود لو هو مفيش حاجة خالص تخوفه أو تقلقه أو تهدد حياته يقدر يحب بلا الحدود إلى المنتهى يعني بلا حدود تيجي منين بلا حدود ما تجيش أبدا مع واحد محدود زينا إلا في حالة واحدة لو أطلقوك من حدودك طب الواحد يطلق من حدوده إمتى بالقيامة يعني الإنسان محدود محدود له أول له شهادة ميلاد وربنا يطول عمركم له إيه شهادة وفاة محدود إنما في الحياة المسيحية تطلع شهادة ميلاد ملهاش قيمة شهادة الوفاة خلاص اللي طلعت شهادة جديدة اسمها إيه شهادة المعمودية طلعت شهادة المعمودية شهادة الوفاة بطلت فاهمين المعنى ده شهادة الميلاد لازم فضلها شهادة وفاة خدت بقى يوم سنة مئة سنة بدل طلع شهادة ميلاد لازم يطلع شهادة وفاة إلا في حالة واحدة الولادة الجديدة لما يطلع له شهادة معمودية ميلاد جديد باظت شهادة الوفاة ملهاش قيمة خلاص لأنه داخل على حياة بلا حدود إلى المنتهى إذا في حاجة مهمة إن ما يقدرش الواحد فينا يدوق حكاية أحبهم إلى المنتهى يحب الناس بدون حدود إلا لو ده قوة القيامة خليكم بقى تقلبوا عشان يوحنا فاهم القصة دي كويس رسالة يوحنا الأولى إصحاح ثلاثة بيقول كلمة جميلة أوي عدد 13 لا تتعجبوا يا إخوتي إن كان العالم يبغضكم يعني ما تستغربوش إن الدنيا بتكرهكم يعني العالم يبغضنا وإحنا لسه مطالبين نحب العالم آه يعني مش منطقي ما تستغربوش ما تستغربش إزاي أنت العالم بيبغضنا ومطلوب نحبه لازم نستغرب يقول لا استنى أقول لكم نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة هنا الرابطة بين إيه بين القيامة انتقلنا من الموت إلى الحياة وإيه والحب فاهمين الفكرة شهادة أنك أنت دقت القيامة أو قمت مع المسيح أو داخل على الحياة الأبدية هو أنك بقيت بتحب الناس بلا حدود مش فارق معاك يعملوا فيك إيه يطلعوا عينيك قد إيه ما تفرقش ليه لأنك انتقلت من الموت إلى الحياة يعني هبسطها أنا عارف إن فيها فلسفة شوية أنا لما بحبك وأنا بني آدم أنت هتخسرني هتخسرني صحتي وهتخسرني فلوسي وهتخسرني عمري فلازم أحط لك حدود هحبك طول ما إيه مش جاي على عمري إنما إذا كانت العمر مفتوح ما نخسر هخسر إيه تخسرني صحتي ما أنا بخسر مش هموت تخسرني فلوسي ملهاش لازمة ما أنا هعيش على طول إيه اللي هخسره وأنا بحبك طول ما أنا داخل الأبدية طول ما أنا دقت القيامة عشان كده قوة الحب مرتبطة بقوة القيامة كنيستنا القبطية ليها طقس غريب جدا في الخمسين يوم بتوع القيامة تقريبا في كل قداس بتقرأ رسالة يوحنا الأولى ورسالة يوحنا الأولى تقريبا ما بتقولش غير حبوا بعض يعني الكنيسة سايبة السنة كلها ومركزة في الخمسين يوم حبوا بعض حبوا بعض وإحنا في موسم قيامة هي عاوزة تقول إيه الدليل إنك دقت القيامة إنك قمت مع المسيح إن المعمودية ماشية في دمك انك بتحب الناس مهما كانوا ومهما عملوا واضحة الفكرة العظة والصلاة لأن المسيح وهو داخل على عيد الفصح أحبهم إلى المنتهى ليه؟ لأنه هو شايف أنه هيستمر في الحب الفصح مش موت بالنسبة للمسيح مش, مش نهاية المسيح له المجد يحمل قوة القيامة فبقوة القيامة اللي في الفصح هيحبهم مهما عملوا إلى الأبد لأن الأبدية جواه قوة القيامة يعني الأبدية فلو الأبدية دخلت فيك هتخسر إيه لما تحب الناس هتقدر تحبهم بقوة مش قوتك الطبيعية مش هتزعل لما يدوسوا عليك مهما عملوا فيك لأنك ما عدتش إنسان عادي محكوم عليه بالموت أصبحت إنسان غير عادي محكوم عليه بالأبدية واضحة ولا متفلسفة زيادة يا رب تكون واصل نرجع تاني أما يسوع قبل عيد الفصح إذا يوحنا عاوز يقصد إنه اللي هيعمله المسيح وهو يعني فائق جدا إنه يخسر رجلين يهوذا وهو عارف كويس اللي يهوذا بيعمله ده فوق أي منطق وفوق أي عقل وفوق أي حدود ده يهوذا اللي بيبيعك اللي قبض ده قبض قبلها بيوم قبض وانت عارف يهوذا عامل فيك ايه وبعدين ده مش هيسجنك ده هيموتك فالموضوع فوق الحدود ومش اي موتة طب هتخسر رجليه يعني حتى مش بتقدم حب عادي ليها حل واحد ان في فصح فصح يعني ايه في قيامة ففي سبق بين كراهية هذا اليهوذا وبشاعة خطيته وبين الأبدية اللي جوه المسيح لازم تغلب يعني في سبق بين حبك للناس وبين كراهية الناس وشر الناس في سبق بين الخير والشر الخير يكسب في حالة واحدة بس لو اتضرب في فاكتور اسمه القيامة أو الأبدية خلاص لما يكون الشر الشر محدود مهما كان الشر ضخم وصاد كفة الأبدية اللي ملهاش حدود أو القيامة الأبدية تكسب فالإنسان اللي الملكوت جواه اللي القيامة جواه اللي عينه على السماء اللي أعرفه وقوة قيامته دخلت قلبه من ساعة ما اتعمد بيدخل على معركة الحب دي ما دي معركة مستمر وبيغلب لازم ما تغلبش أبدا ليه ده سبق سبق بين المسيح والشيطان المسيح يغلب لأن الشيطان محدود المسيح غير محدود الحب غير محدود لأنه هو المسيح الشر محدود لأنه مرتبط بالشيطان مش هتقدر تغلب الشر اللي في الدنيا إلا لما تتحد بالمسيح وقوة قيامته تطلع بره حدودك ما بقاش الموت آخرك لا ولا يزعجك ولا يقلقك فأحبه وهكمل أحبه في السماء كمان يعني حتى لو موتني هدعي له من السماء هو ده كان الشهداء بيعملوا كده كانوا بيوعدوا اللي بيعذبوهم يقولوا لهم موتونا وهنبقى بنصلي لكم يعني هنصلي لكم دلوقتي ونكمل بعد كده من الناحية التانية برضه لأن خايفين عليكم تروحوا جهنم كتر خيركم هتوصلونا السما بس كان نفسنا نوصلكم انتوا كمان السما إنما توصلونا السما ونوصلكم جهنم صحش تفكير عجيب تعرفين أريانوس الوالي في قصة غريبة جدا أريانوس الوالي وهو بيعذب المسيحيين ده كان أكتر واحد مفتري في الصعيد في أنصنة اتفعت عينه لأن سهم طار غلط فهو بيتعذب اتنين مشهورين من الشهداء قالوا له خايفين نعمل لك معجزة ما تخليناش نستشهد أقول لك خلينا نستشهد الأول ونوعدك هتخف حاجة عجب رايقين قوي قال ايه مش معقول نعمل لك معجزة وعينيك تفتح وبعدين تروح علينا احنا الحكاية تقع بخسار لا انت كمل جميلك واخد بالك وليك علينا هتخف فعلا بعد ما استشهدوا خف فاستشهد وراهم بصلواتهم آمن بالمسيح واستشهد بعد ما هو يعني آلاف مؤلفة من الأقباط ذبحهم كان مفتري جدا لكن بصلوات الشهداء استخسروه في جهنم برضه منين يحبوا إلى هذه الدرجة ده مش طبيعي ده مش طبيعي منين واحدة بيذبحوا أولادها قدامها تبقى بتدعي ان اللي بيعمل كده ما يروحش جهنم الا لانها شايفه السماء وعارفه اولادها مصفراهم على السماء ما عندهاش مشكله وهتحصلهم بس مستحرمه اللفان دي ده اللي هيروح جهنم خساره كتر خير وصلني انا والعيال لكن طب هو يروح جهنم بيفكروا تفكير عجيب هي دي قوة القيامة قوة القيامة ان السماء قريبة قوي وواضحة قوي واضحة بجد يعني شايفينها اكتر ما شايفين الدنيا فعشان كده اقول يسوع وهو عالم وهو قبل عيد الفصح يعني اول ما قرب من الفصح حب يوريهم يعني ايه الحب اللي ما يعرفش الشروط مفيش شروط في الحب حتى يهوذا هنخسر رجليه ثاني كلمة وهو عالم أن ساعته قد جاءت اللي معطلنا في الحب خوف الوقت فكروا فيها في حاجة اسمها القلق الزمن anxiety of time ده كل الدنيا عندها يعني ايه خايف من بكرة خايف تتأخر خايف يفوتك خايف ملحقش فاهمين ازاي دي موجودة في لغتنا على طول طول ما في وقت خايف ما اعملش المطلوب في الوقت المناسب انما الوقت ده بيخلص امتى بيقف امتى الساعة بتقلعها امتى لما يعني تروح السماء محدش بيدخل السماء لا بالساعة فساعته قد جاءت يعني اللي شايف انه حياته خلصت ما عندوش مشكلة يحب احنا مش عارفين نحب لأننا خايفين من الساعة أو قلقانين من الساعة فأنت عاوز تأمن الكام يوم عاوز تلصمهم عاوز تحافظ على الكام يوم بتوعك وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل شوفوا التعبير خلي بالكم لأول مرة يتقال كلمة إيه ينتقل اللي احنا غشناها من المسيح احنا ليه بنقول ليس موت بل انتقال عشان الكلمة دي يسوع انتقل من هذا العالم هو في موت ليسوع ولا في موت لل... لبتوع ربنا يسوع ما فيش موت ليهم لينتقل من هذا العالم ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب إذ كان قد أحب خاصته عاوز أقول إيه يا جماعة طول ما في ساعة مهددة حياتنا طول ما احنا مش عارفين نحب لما يبقى الموت تحت رجلينا لما تبقى الساعة هي الآن تبقى مش خايف تموت لو وصلت لدي هتعرف تحب الناس بقلب مفتوح هتبقى مستعد تموت عشان الناس ما هي هي فاهمين ازاي زي ما يقولوا لك ميت ميت طب ميت بفايدة يبقى يموت من أجل الناس القصد تاني ان قوة القيامة تحرك الحب هي مصدر الحب الغير محدود اثنين الساعة قد جاءت فكرة الساعة اللي جت تخليك فوق الكراهية وفوق الخوف وفوق فوق الزمن خلاص فوق الزمن لأنك مش بتحب بشكل محدود مش بتحط الشروط خلي بالكم دايما الشروط مرتبطة بوقت ليه بيقعدوا النهاردة في الموضة في ال counseling ال unconditioned love no conditions في ال love دي مش موجودة عند البشر الحقيقة الكلام ده كلام مش مش بشري الكلام ده عند ربنا بس واللي لازقين في ربنا اللي يعرف يبقى شبه ربنا ما عندوش ساعة لما يقلع الساعة يعرف يقول unconditioned love يعني ايه معاك زي ما انت عاوز ثم اول ما هلبس الساعة هقول لك معاك خمس دقايق فاهم ازاي انما نقلع الساعة يعني براحتك براحتك دي مش لغة الدنيا خد اللي انت عاوزه إلى آخر الظهور ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب الدافع الثالث للحب يبقى الدافع الأولاني للحب قوة القيامة اثنين الانتصار على الساعة ثلاثة إلى الآب اللي هي حضن الآب ربنا يسوع له المجد بعدها آخر الليلة دي هيصلي أطول صلاة سمعناها يوحنا 17 هنعرف اللي جوه قلبه هنفاجئ انه فرحان فرحان بايه انه رايح للاب عدى الصليب وعدى البهدلة وعدى الذل وعدى الخمسين يوم حتى وكل نظره على أنا راجع للأب عشان كده بعدها بصاحي يقول لهم لو كنتم تحبونني ها لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب اللي عينه على حضن الآب اللي مشتاق يروح السماء هيقدر يحب إلى المنتهى قلبه هيتفتح لأي حد أي حد ممكن يدخل مهما كان صعب بس لو فيها حضن الآب عشان كده تلاحظوا كنيستنا القبطية تعمل حضن الآب كده مفتوح تحبش أبدا الحيطة اللي صدت كده لازم يبقى مجوف وما يتقفلش أبدا أول ما يتفتح الهيكل تلاقي حضن الأب استقبل أي حد أي حد يدخل ثالث دافع إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم رابع أخطيت دافع الأولاني قوة القيام قوة القيامة دي بتدقها في المعمودية وفي كل مرة تتوب تاني دافع الانتصار على الزمن على الساعة على القلق ثالث دافع قلنا حضن الآب رافع دافع للحب الغير محدود خاصته ربنا يسوع له المجد ليه بيحبنا قوي في فكر الآباء القديسين قالوا تعبير غريب قوي أخذ طبيعتنا وجعلها طبيعة خاصة به خلي بالكم التعبير ربنا له المجد أخذ طبيعتنا طبيعتنا البشرية وعملها حاجة خصوصي خلاص بقت بتاعته فمن هنا جاء تعبير خاصته خاصته يعني ايه يعني البني ادمين دول بقوا حتة منه إنسانية المسيح تجاوزا أقول فرضت عليه إنه مسؤول عن البشرية خلاص ده نفس الفكرة بتاعت الراجل مسؤول عن مراته وليس أحد إلا ويحب جسده ويقوته ويربيه كما المسيح أيضا للكنيسة فهنا أحب خاصته الذين في العالم تعبير خاصته ده تعبير جميل جدا إن ربنا يسوع إحنا بقينا تبعه لأنه تجسد بقى واحد مننا عشان كده بنهيص في عيد الميلاد بنبقى هنطير من الفرحة ليه؟ لأننا بقينا تبعه ما كانش حد راضي يلمنا ما حدش كله بيتبرر مننا الملائكة كلهم ما نعرفش الأشكال دي لا شبهة بشر دول شبهة مفيش حد ليس بار ليس ولا واحد فطلع الأسد لدرجة يوحنا في الرؤيا عيط ما حدش راضي ياخد الكتاب ده ما حدش راضي يقرب من المسؤولية دي إلا البشر blacklisted كل الملائكة واقفة مش دعوة والأنبياء لا نبي ولا ملاك ولا فخرج الأسد مسيح له المجد قال تبعي مسؤوليتي أنا مسؤول أنا هنقذه مهما كلفني خاصته إحساسه أنه دول بتوعه زي إحساسك أنه أنت بتنقذ ولادك أظنكم كأباء ممكن تموت عشان ولادك يعني يمكن أي حد غريب هتفكر 100 مرة لكن لو هتوصل لابنك غالبا مش هتفكر 100 مرة غالبا هتبقى مستعد وانت محدود وانت قلبك ضيق وانت ضعيف كنتم وانتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا صالحة كم بالحري أبوكم فهنا الخاصة دي يعني دول بتوعي زي ما تقول ده ابني محدش محدش مسؤول عنه غيري أنا المسؤول هدفع مهما اتكلف طب علاقتنا بالكلام ده احنا خاصة لبعض احنا بشر في بعض احنا لحم ودم زي بعض احنا مسؤولين عن بعض بمعنى انك ممكن تحب اخوك كما تحب نفسك لانه حتة منك وانت حتة منه يجوز مش هتحب الحيوان ولا الملاك بنفس الدرجة دول طبائع مختلف بس ده اخوك ده خاصتك الفكرة دي تخليك تحب ان اللي في اخر الدنيا ده الملحد ده أخوك ده لحمك ودمك والجاهل اللي في أفريقيا لحمك ودمك والمتهم والقاتل ده لحمك ودمك أحب خاصته يبقى في دافع آخر إحساسك أن كل البشر منك خاصتك مشاركينك جسدك لحمك ودمك وبولس لما كان يبشر اليونانيين يحبوا هم المعنى ده يقول لهم صنع من دم واحد كل جنس على الأرض أو كل قبيلة على الأرض يعني كل الناس مهما تعددت الأجناس والتواريخ والجغرافيا هيفضلوا في الآخر لحم ودم نراجع تاني دوافع الحب عشان نوصل للكلمة الكبيرة قوي اللي جاية دلوقتي بقى أحبهم إلى المنتهى إلى المنتهى يعني no no limits خلاص مفيش limits عشان توصل لها محتاج على الأقل أربع دوافع كلهم جوه المسيح فأنت لما تدخل جوه ربنا هتاخد الحاجات دي أولا قوة القيامة الممثلة في الفصح قد انتقلنا من الموت إلى الحياة وأصبحنا نحب تاني حاجة الانتصار على الزمن وعلى الساعة ما عادش في قلق الساعة خلاص قلعتها تيجي في أي وقت الموت ده الموت ده انتقال ثلاثة حضن الآب يوم ما هتمشي هتروح للحضن الآب فمش أنت مستنيك راحة حلوة أوي رابع دافع إن دول خاصة حين كان العشاء الوش التاني بقى تحديات الحب يبقى الأولاني دي دوافع الحب إيه اللي يخليك تقدر تحب زي ربنا احنا مش بنتكلم عن حب بشري دلوقتي تاني بقول حب إلى المنتهى خرجنا بره حدود البشر الوش التاني بقى مين اللي هيتحب مين اللي هيتحب إنسان مؤدب مهذب لطيف بيبادلك الحب شوف اختار مين في القعدة حين كان العشاء وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا الأسخريوطي أن يسلمه واحد راكبه شيطان مفيش أوحش من كده واحد الشيطان ملأ قلبه وجواه كره غريب كره شيطاني ناوي يسلم المسيح اتعمى من الكراهية أسوأ طبيعة في أسوأ صفات الإنسان يعني حط بقى جنبها الجماعة اللي قتلوا الشهداء والجماعة اللي افتروا على الكنيسة والجماعة اللي اغتصبوا الأطفال حط كل الفئات البشعة اللي ممكن الإنسان يقابلها ووصيهم يهوذا يهوذا واحد منهم لأنه مثالية المسيح بيقابلها بشاعة يهوذا انه يبيع معلمه وسيده وحبيبه وإلهه وشوية تراب وبالطريقة دي وللدرجة دي حاجة قمة البشاعة فده التحدي بقى التحدي للحب البشري انك دايما بيجي في بالك كلمة أصله وتبتدي تتكلم مش عارف احبه اصله يعني ابتديت تفسر فيه اصله بيكرهني اصله عنيد اصله ملحد اصله مش مسيحي اصله قتلني اصله ذبحني اصله ذلني اصله اذى اذى ولادي بتشاور على الوش التاني مين يكسب بين الايتين دول الايتين بيتخانقوا الاله الاولانيه الفصح والساعه وحضن الاب والخاصه الآية الثانية يهوذا الشيطان يسلمه فاهمين المعنى اللي عاوز أوصله؟ صراع رهيب بين قمة الحب إلى المنتهى وقمة الكره والفساد في يهوذا يقول إيه؟ يسوع يعني إيه بقى؟ ليه حط يسوع هنا؟ اللي هيحسم الموقف الوحيد اللي يقدر على هذا التحدي يسوع ليه ما قالش ربنا يسوع له المجد حطها كإنسان يسوع عشان تبقى مثل أعلى لينا يسوع ده الاسم البشري المسيح ده الوظيفي ربنا ده اللاهوتي مش كده بنقول يا رب يسوع المسيح بنقول ثلاث حاجات يا رب بنعلن لاهوته يسوع نعلن ناسوته المسيح نعلن رسالته الفادي فاهمين فبنقول يا رب يسوع اللي بيعرف يقول يا رب يسوع المسيح بيدخل السماء اللي بيقول الثلاث كلمات دول قال قانون الايمان يا رب يسوع المسيح حبذا لو قال مخلصي وحبذا لو قال ارحمنا من الخاطئ بس يعني يا رب يسوع المسيح اعترف بالإيمان المسيحي يا ربي لاهوت يسوع ناسوت المسيح رسالته اللي عمل القصة كلها في كلمة المسيح هنا يسوع ليش معنى بقى سبيسيفيكالي يسوع يعني لأنه هيبقى المثل الأعلى كلنا هنبقى يسوع خليك في ديله عشان تعرف تيجي في صف أنهي آية في دول هتكره يهوذا اللي بيكرهك هتنتقم لذاتك من يهوذا اللي هيسلمك هتلعن يهوذا ولا هتخسر رجليه تغسل رجليه يعني محبب عليا يا ابني لو تبت أنظفك من أي خطية حتى اللي انت هتعمله فيه يعني مستعد سامحك على فكرة هو غسل رجليه عشان يقول له بس الرسالة دي أنا مستعد أسامحك وأشيل خطيتك أشيل زبالتك حتى لو أنا المجروح هي الرسالة دي كانت رسالة ليهوذا عشان يتوب انه بيغسل رجليه معناها مهما عملت فيا يهوذا ممكن اسامحك بس اطلب بس تعالى بس ارجع يسوع وهو عالم نرجع للدوافع بصوا عارفين زي ايه زي سبق ملاكمة كده فالأول الحب جارف جدا منبعه قوة القيامة ونصرة الساعة وحضن الآب والخاصة وبعدين الشيطان ببشاعته والكراهية والحقد والمؤامرة والدنس والغش والحسد وال... وبعدين نرجع للدوافع تاني ترجع للقوة تاني فيقول يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء في يديه أظن قلت القصة دي تاني قبل كده بس هقولها تاني معلش استحمل لو واحد يوم صحي الصبح لقى عنده مليار دولار أنا ما أعرفش مليار دول يطلعوا كام بس حاجة كده يعني أصفار كتير قوي ماشي لقى كده اتحط في رصيده مليار دولار وبعدين نزل لقى عربيته مخبوطة عربيته دي سيت من النوع القديم اللي ما تجيبش خمسة تعريف مع احترام يعني لو اتضايق تعمل فيه ايه لو لقيته عيط تعمل فيه ايه بقول لك مليار دولار وبعدين سيت مخبوطه فاهمين ازاي اللي انا عاوز اوصله ايه ايه اللي بيخلي ربنا يقول من اراد ان ياخذ ثوبك ها اترك له الرداء المليار دولار اللي عاوز توبك ما ياخدها يعني لما تلاقي واحد كسر السيات تقول له هقول لك حاجة بدل ما نروح الاسم ما تاخدها ما تاخدها او اجيب لك عربية جديدة فاهمني ازاي انت بتعمل كده ليه عشان مليار دولار ده انت تجيب له عشرة سيد بفوائدهم في شهر فاهمين ازاي واخدين بالكم المعنى اللي عاوز اقوله ايه اللي يخلي الواحد يسامح وما بيحسبش ايه اللي يخلي الواحد قلبه واسع جدا وما بيفكرش في الحاجات الصغيرة دي كل شيء في يديه يسوع وهو عالم أن كل شيء في يديه الشيطان حاطط في يهوذا يعني مكاييل شر وزنات كره ويعني بس كل شيء في يديه ربنا يسوع حب بلا حدود غنى بلا حدود ياخد ياخد اللي هو عاوزه ياخد اللي هو عاوزه يبقى حاجة تانية تخليك قوي في الحب أن كل شيء في يديك هتقولي بس دي بتاعت ربنا يسوع بس طب ما هو المسيح قال لك تعالى ورث معايا سؤال كده وعدنا بكده قال إن كنا نتألم معه نتمجد معه إن كنا أولادا إننا ورثة تورث إيه تورث كل حاجة تورث السماء تورث الأبدية زي ما أنت عاوز يعني تقدر تقول كل شيء في يدي أيوة غيرك قالها بولس قال كأن لا شيء لنا ها ونحن نملك كل شيء يا جدع اختش دي بتاعة ربنا لا قال ما ربنا ادهاني قال اللي انت عاوزه خده نحن نملك كل شيء طب اللي عنده الإحساس انه يملك كل شيء ياخده منه أي شيء ياخده ويديهم عليها كمان أشياء فهنا رجع تاني يوازن يقول ايه اللي هيخلي المسيح يقوم ويغسل رجليه دلوقتي يسوع وهو عالم هي دي بقى فرقنا عن ربنا يسوع ان ربنا يسوع عالم تماما بما يملك مشكلتنا بقى في ضعف ايماننا اننا لا ندري ماذا نملك احنا مش دريانين باللي عندنا مش دريانين بالعز اللي احنا فيه فايه ماسكين في السيد وبنعيط جنبها وشغلانه توجع القلب وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي آخر دافع هنا امتى جاي الدنيا دي زي المسيح من عند الله وإلى الله يعني إيه إحنا دلوقتي مولودين من فين من فوق راجعين على فين مفروض على فوق ده المسار الطبيعي دلوقتي للمسيح أنت آدم من التراب وإلى التراب أنت ما بقتش آدم أنت بقيت تبع ربنا يسوع فاللي تبع ربنا يسوع من الله إلى الله من السماء إلى السماء دي رحلة المسيح طالما هي مأمورية بتاعت يومين جاي من السماء وراجع السماء ما تعديه وخلاص عارفين لما واحد يق- يبقى ترانزيت في مطار ساعتين وبعدين يجي واحد كده في ترانزيت يغلس عليه فيقول لصاحبه انا بقى هدب خناقه بقى واللي يحصل يحصل يقول له كده ده هي ساعتين هنركب الطياره ونرجع بلادنا لو دبنا الخناقه هيمسكونا هنا يسجنونا ملناش صاحب هنا خلينا نرجع بلادنا كونك حاسس انك راجع بلدك وان الحكايه ترانزيت ومن الله الى الله تخلي الحكايه تهون فاهمين ازاي؟ ما ياخدوا اللي ياخدوه ما يخبطوا اللي يخبطوه ما يشتموا اللي يشتموه كل حاجه بقت سهله ليه؟ من الله الى الله انت جيت يومين وراجع بعد كده دي مش بلدك انت غريب فيسوع وهو عالم انه من الله خرج والى الله يمضي يعني هو غريب هو ضيف هي المأمورية قربت تخلص فتخلص بأي طريقة بس تخلص كل دي بتخلي الواحد يقدر يعمل اللي هيعمله المسيح بقى ايه اللي عمله ربنا يسوع قام عن العشاء قام عن العشاء يعني ايه خلص بزيادة أكل بقى مش مهم الأكل والشرب مش مهم الاهتمامات الأرضية في رسالة أهم تعيش فيها الناس كلها بتفكر تتعشى إنما المسيح قام عن العشاء وقال اللي هيحب زيي يقوم عن العشاء ويفكر في المفيد إيه المفيد وخلع ثيابه ثيابه بقى هنا إيه كل ما هو جسدي يعني كل ما هو أرضي كل الاهتمامات الدنيوية دي وأخذ منشفة واتزر بها يعمل الشغلانة بذمة كما تستحق كما يحتاج الآخر كما تكلفك المأمورية أيا كان تكلفته وصب ماء في مغسل على فكرة احنا في الطقس واحد بيتكسف احنا بنعمل ايه دلوقتي نجيب نقطة كده على فوطة وبتاعدين عشان نخلص لا ربنا يسوع ما عملش الطقس بتاعنا ده جاب طشت بقى ومية وقعد وخدها بذمة بقى ودول صيادين ورجليهم لخبطة آخر لخبطة ومش عاملين حسابهم خالص إن المسيح لو المجد هيعمل الشغلانة دي ويوم طويل وقاعدين ما تحاولش تفكر ولا تشم ولا أي حاجة صب ماء في مغسل وبدأ وابتدأ شوفوا ابتدأ دي تأكد إن القصة خدت وقت بقى فاهمين مية وهننضف وهنغسل وهن ابتدأ يغسل أرجل تلاميذه ويمسحهم بالمنشفة التي كان متزرا بها مش نقطة مية بس يعني القصة فيها دعك بقى فيها وقت فيها لخبطة جامدة قوي طب وماله مش ولاده مش حبايبه مهما كلفته ما عندوش مشكلة طب جه عند رجلين يهوذا أنا مش عارف أتخيل اللحظة دي رجلين يهوذا الخائن القاسي المفتري قول اللي تقوله فيه ازاي يهوذا فضل ساكت سبق بين اللي قاعد تحت رجليه قاعد تحت رجليه ترجى بلاش جهنم يا يهوذا بلاش جهنم انا مستعد اسامحك قاعد يترجاه ما هو قاعد تحت رجليه دلوقتي عشان يقول له ما تكملهاش يا ابني ما تكملهاش ما تخونش خساره ده انا انا مستعد اسامحك قوي 100 مره بس ما تكملهاش والتاني قال ألقى الشيطان خلاص ملك قال له للأسف فلوس وحشة عمته خالص جه عند بطرس اللي كان بيتأرجح فاكرين بطرس اتقال له عليه ايه قال له سمعان هو ده الشيطان قد طلب أن يغربلكم انت بالذات عامل كده يهوذا للأسف خلصت يعني قلبه اتملى شيطان انت الشيطان بيغزلك بيلعبك سمعان قال له ما تغسلنيش الشيطان اللي بيلعب مع سمعان قال له خليه ما يغسلكش هو احنا بتوع نظافة ايه يغسلك دي ف... فربنا سأل يشوف لو مش هغسلك مالكش معاه نصيب لازم أغسلك فبطرس فاق فقال له طب اغسلني كل قال له مش مستاهلة الحكاية برضو مش مية حرفية ولا حاجة انت بس تقبل انك تتوب وتقبل انك ترجع فلما غسل رجليه برضاه وبقلب مفتوح وبيطلب الغسيل كانت خلاص معناها يتوب وهيرجع وبعدين قعد المسيح وقال لهم بصوا بقى اديكوا شفتوا انا السيد والمعلم حسنا تقولون لاني انا كذلك انا مش بعمل كده عن ضعف السؤال المشهور لو سامحتهم هيركبوني لو سامحتهم هبان ضعيف لو قعدت تحت هيدوسوا عليا كلام فاضي مش بتاع ربنا المسيح قعد تحت رجليهم محدش يقدر يدوس عليه ولو داسوا عليه مش مشكلة ويعني طب ما يهوذا داس عليه بس فضل تحت برضه والمهم ان يهوذا ما يهلكش ده كل اللي شاغل المسيح لكن مش مش بيحسبها هيدوس ولا مش هيدوس مش دي القضية يعني ما هو في حاجات تانية غير الدوس وحشة برضه فربنا يسوع له المجد هو قاعد تحت رجليهم بيقول لهم اتعلموا اللي عاوز يبقى معلم اللي عاوز يبقى سيد يبقى رسالته يغسل رجلين الناس حسنا تقولون لأني أنا كذلك فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم يجب عليكم أنتم أيضا أن يغسل بعضكم أرجل بعض هذا أنا أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا آخر آية يعني أنا عملت كده عشان تفضل المثل ده قصادكم عملت كده عشان تعملوا زيي يبقى رسالتنا في الحياة مثلنا الأعلى بيغسل رجلين الناس الحب الذي لا يسقط أبدا هو حب المسيح اللي بيغسل رجلين الناس مهما كانت خطاياهم ومساوئهم والغلب اللي بنشوفه منهم وتغسل رجليهم يعني بتشتغل لحسابهم حتى لو فيهم واحد بيدوس على رأسك وبيصلبك برضه هتغسل رجليه لو لزم الأمر عشان توصل لدي أراجع بقى وأقول وراها إيه فصح قوة قيامة وراها انتصار على الساعة فيش قلق من الساعة وراها حضن الآب وراها إحساس بالخاصة وراها ترانزيت من, ال... من الله وإلى الله وراها كمان كل شيء في يدك اللي عنده الأحاسيس دي كلها يوم ما بيسامح أو بيحب أو بيغسل الرجلين ما بيتعبش ما بيتوجعش وإذا وصلت إلى هذا الحب تقدر بقى تشترك في مائدة الرب تعرفين القصة دي كانت إيه مقدمة للاحتفال بجسده ودمه عشان لما ناكله أكل نعمل اللي بيعمله فاهمين المعنى مش هنقدر نعمل اللي بيعمله مش ممكن اللي بيعمله ده ما حدش يقدر عليه اه بس النهاردة عندك قوة جديدة بقى عشان تعمل اللي بيعمله انه خذوا كلوا هذا هو جسدي ومن يأكلني يحيا بي عشان كده تروحوا بقى تغسلوا رجلين الناس ازاي بعد التناول ما بقتش انت اللي تقدر على دي بقى المسيح اللي فيك يقدر عليه يقدر يسامح ويحتمل ويحب ويغفر ويعول هم الخاطئ اللي بيدوس عليه مش يعول هم وينقذ نفسه منه يعول هم خلاص لإلهنا كل مجد وكرم الأبد